بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وهيا إخوتي منذ الليلة نبدأ سيرا صحيحا إلى الله إخوتي إن قضية مدارج السالكين ليست قضية علم نظري يتعلم وإنما هو عمل يعمل أننا نتدرج نتدرج في هذه المدارج درجة درجة ننزل فيها منزلة منزلة ونصعد في مدارجها درجة بعد درجة لنرتقي أيها الإخوة ونرتفع ونسمو ونعلو حتى نصل إلى رضا الله إذا نحن في البداية حددنا هدفا أننا نريد رضا الله ليس لنا هدف في هذه الحياه إلا هذا ليس لنا غرض إلا هذا ليس لنا رجاء إلا هذا ليس لنا مطلب إلا هذا أننا نريد أن يرضى ربنا عنا نريد أن يرضى ربنا رضا حقيقيا عنا لا يصير هذا أملا أو أمنية وإنما يصير عمل لأن الذي يقول أريد أن يرضى ربي عني ثم, لا ثم هو لا يعمل في طلب مرضاة الله يكذب ماذا تريد أن يرضى ربي عني لابد أن تعلم, تعلم كيف يرضى ربك عنك ماذا يرضي ربك عنك لتفعل ما يرضيه وتجتنب ما يسخطه فإذا عشت هذا المعنى معنى أنك تريد ما يرضي الله فتفعله وتعرف ما ير- ما يسخط الله فتجتنبه إذا أنت طالب الرضا والله جل جلاله يرضى عن عبده بمنتهى البساطة والسهولة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها شوف رضا ربنا سهل ازاي سهل جدا لكن هذا العمل يرضى الله عز وجل به يرضى من عبده في موضوع الأكل أن تقول الحمد لله في موضوع الشرب أن تقول الحمد لله فلذلك نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في طلب الرزق نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الخلق نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الزوجة نريد أن نظل ننظر ماذا يرضي الله في الليل وماذا يرضي الله في النهار وهكذا أن يظل أمام أعيننا نصب أعيننا بصفة دائمة مستمرة ما الذي يرضي الله في هذا الموقف ماذا ما الذي يرضي الله في هذه الحالة ما الكلام الذي يرضي الله وما الفعل الذي يرضي الله وما الكف يعني المنع الذي يرضي الله إذا عشنا هذا المعنى نسير إلى الله عز وجل في آه، هنسميها إيه مصاعد معنى كلمة مدارج مصاعد مدرجة يدرج الإنسان عليه سماها وأصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي أصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في كت- كتيب له اسمه منازل السائرين إلى رب العالمين جاء ابن القيم وشرحه في كتاب الذي معنا ونحن بصدده ثلاث مجلدات سمى مدارج السالكين في منازل أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقد بلغني أن بعض المشايخ قال آه، يعني بلاش الكتاب ده ونقول إن عذر الشيخ إنه شه اللي يقول كده على المدارج المدارج كتاب تزكية متفرد سلفي كتاب تزكية سلفي متفرد مفيش يعني آه، أدنى شك في ذلك ده ابن القيم واللي درس الكتاب من أوله لآخره يعرف هذا النفس لكن اللي مش فاهم هو اللي هيخاف من الكتاب هيقول ان في نفس صو- صوفي القضية ان ابو اسماعيل الهروي كان حنبلي وابن القيم حنبلي وعقيدتهم سلفية تماما لكن هناك شطحات كالعادة آه، من ناحية ابي اسماعيل الهروي ابن القيم وقف منها موقف حاد جدا هيجي معانا في منزلة الرجاء مثلا ان ابن القيم قال قولته المشهوره وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ورد كلام الهروي تمام في منزلة الفناء وغيرها يعني في أضعاف الكتاب ابن القيم كل كلمة ت- تخالف عقيدتنا أو تخالف منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة ردها ولم يقبلها وقال كده ابن القيم قال كده قال وقد رد الهدهد على سليمان فقال أحط بما لم تحط به والهدهد هدهد وسليمان سليمان وكأنه بيقول ده مش تعالي على شيخ الإسلام أو إسماعيل الهروي وإنما آه، يعني احنا بنقول الحق حتى وإن كنت أنا ابن القيم وهو أبو إسماعيل الهروي الشاهد أن ابن القيم عليه رحمة الله لم يأل جهدا في هذا ال- المضمار طب واحد يقول طيب يا عم الشيخ الصحابة رضوان الله لأن أنت بتقول الكتاب والسنة فهم سلف الأم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يعرفوا الكلام ده قالوه يعني احنا هنقول دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعالى هنتدرج في المدارج وننزل في المنازل منزله اليقظه الفكره البصيره القصد العزم المحاسبه التوبه الانابه هنتدرج في المدارج دي الصحابه قالوا كده والتابعين واتباع التابعين اقول لك لا الصحابه ما قالوش كده يقول لي امال احنا بنقول كده ليه ادام الصحابه ما قالوهوش ما يلزمناش اقول لك بالراحه بالراحه بس وافهمني آه، احنا مش بنتخانق ولا بنحارب ولا بنرد على حد ولا عايزين نعملها مناظره ومناقشات وانما احنا بنتعلم عايزين نوصل النهارده الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعرفوا او كانوا بيقولوا بلاش يعرفوا انا قلت انهم كانوا يعرفوا المنازل دي وبينزلوها منزله الاخبات والخشيه والانس والتوكل واليقين والرضا والمحبه والخوف والرجاء المنازل دي كانوا بينزلوها وقائمين بها لكن ما كانوش مسميينها كده كانت دي احوالهم ودي مقاماتهم بس ما كانوش بيسموها كده ويقولوا عنها الاسماء دي زي ايه زي علم النحو الصحابه لما كانوا يجوا يتكلموا مثلا يذكر ان اعرابيا قيل له كيف تقول ضربني اخوك قال اقول ضربني اخوك قال فكيف تقول ضربت اخاك قال اقول ضربت اخاك قال لم لا تقول ضربت اخوك قال لا اخاك فحاول معه جهده ان يقول ضربت اخوك يقول لا اخاك ضربت اخاك ضربني اخوك قال فلم ها هنا اخوك وهنا اخاك قال سبحان الله تغيرت جهه الكلام طبعا ممكن حد من اهل عصرنا مش فاهم يعني ايه اخاك واخوك لكن الشاهد ايه ض- لما اقول ضربت اخاك اخاك مفعول به فتبقى اخاك ضربني اخوك اخوك فاعل فتبقى اخوك الاعرابي ما يعرفش فاعل ولا مفعول به وما يعرفش ان في حاجه اسمها الاسماء الخمسه بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء يعني اقول ايه ضربت ضربني اخوك فاعل مرفوع بالواو ضربني اخاك مفعول به منصوب بالالف اخذت من اخيك مجرور بالياء اسم مجرور بالياء الكلام ده ما كانش معروف عند العرب ان في الاسماء الخمسه وفاعل ومفعول به ومفعول لاجله ومفعول مطلق وحال ونعت والاسماء الخمسه والافعال الخمسه الكلام ده ما كانش مؤصل عنده لكن كانوا بيقولوها صح كانوا لما يتكلموا يتكلموا صح المصحف لما تيجي تشوف هم كانوا كاتبينه ازاي المصحف العثماني لا كان فيه نقط ولا فيه شكله النهارده المصحف لما تمسك المصحف بتاعنا تلاقيه آه، دوشه شكلات يعني لما تبص للشكله فتحه وفتحتين وضمه وضمتين وكسره وكسرتين وسكون وهمزه من فوق وهمزه من تحت وهمزه على السطح آه، كل ده ما كانش موجود كان الكلام من غير نقط ولا غير شكل والناس بتقرا صح ليه؟ هم عارفين ان ده مرفوع وده منصوب وده مجرور وده مجزوم وما يعرفوش ليه مش ما ما عندهمش اسم ده مجزوم وده منصوب وده مجرور وده مرفوع ما كانش عندهم كده كانوا بيقروها صح كذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا ماشيين لربنا صح من غير ما يقولوا ان ديك منزلة القصد ودي منزلة المحاسبة ودي التوبة ودي الإنابة ودي الإخبات ودي الخشية والحال ده اسمه الأنس والمقام ده اسمه الصدق كانوا هم ماشيين لربنا ومتنقلين في المدارج ومنطلقين صح لكن من غير الأسماء اللي احنا بنقولها احتجنا إلى الأسماء بسبب الجهل هو ايه اللي, إيه اللي اصل علم النحو الا ان ابو الاسود الدؤلي قاعد فوق السطوح مع بنته ففوجئ ان بنته بتقول له ما اجمل القمر قال لها نور قلت له لا لا لا انا لا اسال وانما اتعجب قال يا بنتي لا تقال هكذا وانما يقال ما اجمل القمر في فرق بين ما أجمل القمر وما أجمل القمر ما تنف... في ده تعب إنشائي وده خبري ما كان الصحابة ما كانوش بيقولوا إنشائي وخبري بس كانوا بيقولوها صح لما يجوا يتعجبوا يقولوا ما أجمل القمر وما يجوا يسألوا ما أجمل القمر يقولوها صح طبعا ده هيجرنا إلى المأساة الحقيقية للي بيطلعوا منابر واللي بيتكلموا في الناس في إذاعة وتلفزيون ويكتبوا هم برضو مش فاهمين النحو ده وعمالين يلخبطوا ويلتوا ويعجنوا رغم وضع الأسس والقواعد للنحو إذا وضعت الأسس والقواعد للنحو أبو الأسود الدولي ما عرفش ينام ليلتها بات يصوت طول الليل صبح الجري على سيدنا علي وأصل ساعتها علم النحو ان في اسم وفعل وحرف والجمله الاسميه مبتدا وخبر والجمله الفعليه فعل وفاعل وبدا منصوبات الاسماء بقى المفعول به والمفعول المطلق والحال الى اخره ثم المف... مرفوعات الاسماء ومجرورات الاسماء ومجزومات الافعال العلم ده كله تكون ما كانش موجود عند العرب ولا العرب يعرفوه ولا يتكلموا فيه ابدا ليه لانه على الفطره بيتكلموا صح كذلك الصحابه والتابعين واتباع التابعين الأجيال الثلاثة الخيرية كانوا ماشيين لربنا صح بدون ما يقولوا ده الحال ده ايه او المقام ده ايه او النقلة دي ايه لما جه الصوفية بعد القرن الثالث وتفرغوا لهذا العلم وكتبوا فيه كتبوا فيه احنا ما بنقول احنا قلنا احنا يا قوم عقيدتنا ومنهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا نحيد عنهما قيد أنمول وقلت في آخر الحلقة اللي فاتت أي كلام أيا كان من أي بشر يخالف الكتاب والسنة في جزمتك وارميه ما يلزمكش ولا يلزمني احنا عايزين نروح الجنة واعتقادنا أن الجنة لا تأتي إلا من هذا الطريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كمنهج لذلك أنا أحبكم في الله وهقول إن إحنا هناخد من كلام القوم اللي يصلح اللي يوافق واللي ما, يف... ما, وفق... ما يوافقش ما يلزمناش ولا هنقرب له ولا هنسمع له من أصله تعالوا نتدرج في مدارج السالكين وننطلق في السير إلى رب العالمين أنا عايز اللي يبقى معانا في هذه المدارج اللي يبقى معانا في هذه المنازل يواظب ويركز ويفهم ورقة وقلم والكتاب نفسه كتاب مدارج السالكين أو كتاب تهذيب مدارج السالكين يقول ابن القيم ده أول درس الدرس الأول في مدارج السالكين واحد يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد أكثر الناس في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب أو يتنقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى وأكثروا في عددها فمنهم من جعلها ألفا ومنهم من جعلها مئة ومنهم من زاد ونقص فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه احنا قلنا السير إلى الله بالقلوب لا بالأقدام يبقى القلب هو اللي هيمشي فلذلك نشترط على اللي هيمشي معانا انه يجيب قلبه السير بالقلب فأين قلبك يا عبد الله ائتني بقلبك قلب سليم قوي ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى لنبدأ الانطلاق الانطلاق زي اقول كده زي واحد ماشي آه، على الطريق الزراعي رايح اسكندريه واحد ماشي على الطريق الزراعي رايح اسكندريه وهو رايح اسكندريه آه، في محطات يقف فيها او او او سميها ايه معالم معالم بيعدي عليها لما يشوف المعالم دي يقول اه انا ماشي كده صح اول ما يطلع من القاهره بيعدي على اليوب وبعد اليوب يعدي على طوخ وبعد طوخ يوصل لبنها وبعد بنها آه يوصل لإوسنا وبعد إوسنا لبركة السبع بركة السبع طنطا هو وهو ماشي كده زي ما قل- زي ما قلت لك كده اليوب آه طوخ آه بنها إوسنا طنطا او بركه السبع طنطا يبقى كده عارف انه ماشي صح لكن لو بيقرا كده لقى انه لقى نفسه في المحله يبقى كده ايه اه لا كده تاه الطريق حلو وجميل ورايق ومسلي لكن مش هو الصح فاهم ازاي؟ هي دي القضية إن إحنا لما نعرف الطريق إلى ربنا نعرف الصح إذا كنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط لأن ابن القيم يقول الكلام ده هيجي معانا مستقبلا بإذن الله تعالى كل سائر إلى مقصد يحتاج إلى قوتين قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية معرفة الطريق. القوة العلمية كمصباح عظيم في يده يرى به معالم الطريق وآفات الطريق. يبقى شايف معالم الطريق عدى على الكوبري ده ايوه كده صح. عدى من النفق ده يبقى انا كده مظبوط ماشي صح. وآفات الطريق وقع في الحتة دي في الحفرة دي يبقى عامل حسابه انه هيعدي عليه عشان كده بنقول ان لازم لك شيخ مربي ياخد بإيدك يقول لك اقرا كذا وما تقراش كذا ليه لان مش مرحلتك دي تقرا ده بعدين تدرج في القراءة يقول لك هنا قم الليل وهنا صوم في مكة كتر الركعات وفي بيتكم طول السجود في ليالي العشر و- وهكذا يعني هيبقى الشيخ مشي الطريق ده قبليك فهو عارف الطريق ايه اللي يوصلك وايه اللي يوقعك لانه مشيه عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه ان كل اللي مشي الطريق ده وصف اللي هو شافه وصف اللي هو عرفه وصف اللي هو عاناه فلذلك وانت ماشي في الطريق محتاج شيخ الشيخ ده بيمدك بالقوة العلمية القوة العلمية زي مصباح عظيم بيوريك المعالم ويوريك الآفات والقوة العملية هو حقيقة السير السير نفسه فانت لازم لك قوة علمية عشان تعرف معالم الطريق عشان لما تشوف انت تبقى ماشي صح اذا شفت حاجه مخالفه يبقى كده اه احنا كده تهنا كده ماشي غلط تبدا ترجع تاني واذا تهت عن الطريق فارجع الى البدايه تجد الطريق ابن القيم يقول ايه ولأرباب السلوك الكلام ده من المدارج احنا بنقرأ من المدارج ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه ولهم اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات هنيجي بقى لكل- لكلام الصوفية ده اللي هو حال ومقام الكلام ده ينفع ناخده الذوق والوجد ينفع نقوله طيب اسمع وبعدين نقرر ينفع ولا ما ينفعش ما تقررش ابت- ابتداء لانه زي ما بيقولوا ايه لا مشاحه في الاصطلاح الفرق بينهما ان المقامات كسبيه والاحوال وهبيه ده كده العمليه صعبه زياده بقى عندنا دلوقتي ست كلمات كلمه احوال وكلمه مقامات وكلمة وهبية وكلمة كسبية وكلمة ذوق وكلمة وجد نشوف كلم كلمتين الأول الأحوال والمقامات آه اسمع ابن القيم يقول ايه والصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح من بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات فهي لوامع ولوائح في أولها وأحوال في وسطها في أوسطها ومقامات في نهايتها فالذي كان بارقا هو بعينه الحال والذي كان حالا هو بعينه المقام وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه أنا بحبكم في الله آه الكلام واضح ولا ترجم؟ اترجم طب ادفع الدفع عندنا بالصلاة على النبي البنك بتاعنا ما بيصرفش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اغلى حاجة عندنا الصلاة على النبي العملة الوحيدة اللي بنستعملها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وزيد سيدنا النبي صلاة صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الكلام ده واضح ولا لا لا مش واضح طبعا يا عم الشيخ هو ده اللي انا بقوله بقى ان واحد راح ماسك مدارج السالكين وقعد يقرا لوائح وبوارق واحوال مقامات و مواهب وكسب ده ايه ده ايه ايه, إيه الكلام ده انجليزي ده م... انجليزي ده طب افهم نفهم بالراحه ابن القيم بيقول ايه افهم بس واحده واحده طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عم اهدى واسمع الله يرحمك اسمع يقول أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها ممكن وحضرتك كمان تسكتي وتسمعي خليكي معايا الله يرحمك اسمعوني والواردات والمنازلات انا قاعد كده وحاسس ان او ساجد او بقرا قران او بسمع درس وحاسس ان قلبي قلبي آه، منش... صدري منشرح وقلبي مطمئن وليا نفس كده ان انا اقوم اصلي ركعتين وبقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه اللي انا فيه ده اسمه ايه هو ده الموضوع بقى هو ده الموضوع ان احنا بنحاول نسمي الحالة دي بلاش الحال الحالة دي اللي انا فيها ده قول لي طب ونسميها ليه يا عم الصحابة ما سموهاش تسميها انت ليه اقول لك انا عايز اسميها عشان ادعوك اليها النهارده الاولاد لما بيلتزموا في البيوت بيت عادي ناس بيصلوا ويصوموا بدا الولد يلتحي يعفي لحيته يسمع شريط من هنا ويقرا كلمه من هنا اول ما يدخل البيت يكسر الدنيا حرام لا يجوز فسق فجور كفر وال... واهله يقولوا له يا ابني انت انت حرمت علينا عيشتنا مش ده الناس بتقول كده ليه لان الولد دعا غلط عايزين نقول له يا ابني لما تيجي تدعو الى الله للي انت فيه عايزك توصف حالك ابوك وامك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا فيلم بيشوفوا مسرحيه بيشوفوا مسلسله بيشوفوا اغنيه وانت تيجي تقول لهم اه ده انا كنت بصلي دلوقتي المغرب في المسجد وسمعت آية قلبي طار من الفرح والسعادة حسيت ان انا عارف عارفة يا امي حسيت ان انا كده هو ده هو ده اللي انا بقوله ان هيوصف لهم الحال عايز يقول لاخته اللي مشغوله بانها بتتزوق او بتلبس او بتتكلم في التليفون او بتعمل عايز يقول لها الصلاه عايز يوصف لها حاله وهو صايم فبنسميها دي بنسميها بيقول ان ال- الواردات والمنازلات اللي بيرد عليك وينزل بيك وانت بتعبد ربنا له اسم فتارة تكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها هيجي معانا الكلام بإذن الله على ولادة القلوب قلب قد ولد وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد وقلب في البرزخ قد قطع مفاوز وعقبات وفلوات قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات قد آنس أشعة التوحيد وحلاوة العبودية ولكن تأبى جذبات الطبع والهوى إلا جذبه وتعويقه يبقى في ناس كده هي دي اللوامح والبوارق في البداية اللوامع طب خلينا نقولها بصفة أوضح اسمع معايا حديث سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أرجوك افهمني خليك معي انت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي وشايفني في قناة الرحمة وانا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وسمعت قول ربك جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فحبيت الصدق انت دلوقتي في موقف كنت بتعمل معصية معينة واتكشفت فكذبت فحاسس بظلمة جواك بكرب بقلق اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وانصر المستضعفين من المؤمنين وتب على عصاة المسلمين واكشف البلوى عن المبتلين من المسلمين يا أرحم الراحمين آمين سمعت دي فبقت لوامع وبوارق ولوائح قلت آه يا سلام لو أبقى صادق يا رب أعني على الصدق يا رب يا رب ساعدني على الصدق يا رب الحالة دي اسمها بوارق لوائح بيبقى الصدق بيلمع في عينيك كده من بعيد عارفين بيفكرني بايه بقول الرجل اللي قابل عبد الله بن المبارك وتلاميذه فلما شافهم من بعيد بكى وارتمى في حضن الشيخ وقعد يمرغ وجهه في لحية الشيخ ويقول له ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ الراجل ده عنده الالتزام والدين وكان مخمور يعني مدمن خمر قصدي فعنده دلوقتي بارق لوامع الدين لما شاف المشايخ كده قال شوف الناس النظيفة شوف الناس المحترمة يا ما نفسي ابقى كده اللوامع اسم هنا بقى اسمه ايه بارق فاذا نازلته وباشرها فهي احوال هو سمع عن الصدق فبقى بارق بدا يصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله الحديث عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق كده بقى حال حاله الصدق ده معنى كلمة حال انه بقى حاله الصدق فاذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقام حتى يكتب عند الله صديقا هو الاول معجب اسمها بوارق بقى يصدق بقى حاله الصدق تمكن منه الصدق تماما في كل احواله صادق فبقى صديق مقامه الصدق يبقى في بارق وفي حال وفي مقام مقامه الصدق عشان كده العلماء يقولوا انما يعلم المقام ولا يعلم الحال يعني ايه يعني ايه يعني الحال اللي هو انت فيه مثلا البكاء البكاء ده حال انا ما اعرفش اعلمك تبكي لكن اعلمك تخاف من ربنا فاذا خفت هتبكي فهمت ازاي لا لسه فهمتش تاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المقام زي ما بيقول كده الخشيه الإنسان يبقى عنده خشية لله عز وجل فلما يبقى عنده خشية يحصل له حال ال- الرعشة اللي تجيله ديك وهو خايف من ربنا دي اسمها حال البكاء أن تنساب الدموع على العينين سيدنا عمر كان عنده خطين أسودين, أسودين في خده من كثرة البكاء ده حال ال- الحال حاله كده سيدنا أبو بكر الصديق لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس السيدة عائشة قالت حاله قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن فإذا قرأ لم يسمع الناس حاله كده إنه ساعة ما يقرأ قرآن أنا شيخي زمان الله يرحمه رحمة واسعة قال لي يا ابني أنت ما تعرفش تصلي كده الله أكبر الحمد لله رب العالمين وراحت عينيه نازله مغرقه صدره قلت له لا ما اعرفش ما اعرفش اعملها دي ما تتعلمش ما حدش يعرف يعلمك تبكي لكن يعلمك تخاف من ربنا يعلمك تحب ربنا فلما تشتاق له تبكي يعلمك تعيش مع ربنا فلما تحبه يقشعر جسمك جسمك من الشوق إليه هو ده الموضوع يبقى الإنسان يعجب بالصدق دي اسمها لوامع ولوائح وبوارق إذا الإنسان بقى صادق بيصدق في أقواله وأفعاله كده بقى حاله إذا تمكن وبقى صديق يبقى ده مقامه يبقى ده مقام هو ده الفرق بين المعاني الثلاثة طب احنا سميناها ليه عشان ندعو إليها عشان نتعلمها الصحابة كانوا بيعملوها تلقائي زي ما قلنا كده انه بيتكلموا يرفعوا الفاعل وينصبوا المفعول ويجروا المجرور وهم ع- هي هي بتتقال معاهم كده تحاول تعوجها منهم ما تتعوجش بالسليقه فعشان كده كانوا بيعملوها صح نفس الشيء هم كانوا ماشيين في الطريق لربنا اليقظه الفكره العزم القصد البصيره المحاسبه التوبه هم ماشيينها كده صح من غير ما يسموها احنا سميناها عشان نتعلم نمشي لصعوبه العصر اللي احنا عايشين فيه هو ده الموضوع ما فيه عندك مشكله مفيش مشكله ان شاء الله ابن القيم يقول ايه فالذي كان بارقا الاعجاب بالصدق هو بعينه الحال اللي هو عمل الصدق والذي كان حالا اللي هو فعل الصدق هو بعينه المقام انه تمكن وبقى صديق وهذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه فالحال ثمرة العلم ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له هي دي بقى الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا بنقول ان الحال ده حال البكاء الحال ده حال الإخبات الحال ده حال الطمأنينة الحال ده ما يجيش إلا بعلم الكتاب والسنة في ناس لأنه هو مش عارف يجيبه فبدأ يبتدع عشان يجيبه هو عايز يجيب حال ال- ال- البكاء او ال- ارتياح القلب او التياح القلب عايز يجيبها فبدا يبتدع الله الله الله, الله. بدعه بس البدعه دي عملها ليه عشان يوصل لده لا يجوز احنا عايزين نقول ان الكتاب والسنه قال الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء عشان كده الكلام ده منضبط جدا أن الحال ثمرة العلم علم شرعي احفظ القرآن اتعلم التفسير تدبر تعلم السنة السنة في الصلاة والسنة في الذكر والسنة في الحج والسنة في النوم والسنة في الدعاء والسنة في البكاء السنة ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حزو القزة بالقزة نلزم غرزة وكلما صفى العلم صفى الحال وعلى هذا ابن القيم بيقول خليك معايا وعلى هذا فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها هي دي الحال حالك انت دلوقتي خايف من ربنا حالك انت دلوقتي مستحي من ربنا حالك انت دلوقتي مشتاق لربنا دي دي الحاله اللي انت عايشها دي الحاله اللي انت فيها القلب ده تكيف القلب وانصباغه بحكم الوارد هيجي معانا مستقبلا ان شاء الله ان اللي بيقوم الليل بيقرا ايات في ايات اسماء الله وصفاته تزود الحب في القلب ايات العذاب تزود الخوف الانسان يحس ان ايات احيانا زي قبل على جبينه وايات زي سياط على ظهره الخوف والرعب وايات الرجاء حادي يحدوه يحس ان هو طاير بيجري يوصل لربنا ايات الرجاء يبقى ايات الخوف تزعجه وترعبه يرتعش منها جسمه وتنهمر منها دموعه آيات الرجاء قل يا عباد طب نجيب آيات الخوف الأول آيات الخوف لما يقرأ مثلا مثلا إيه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ لما يقرأ مثلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ما يقرأ الآيات دي ويحس بالرعب جوه في قلبه وتيجي بعدها آيات الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لما يجي يقرأ آيات الرجاء اللي بتبشر بالجنة ومغفرة الذنوب والعفو والحب يستريح قلبه ويستبشر وينطلق يقرأ, يقرأ الآيات اللي فيها الأسماء والصفات الواردات دي الآيات أو الأحاديث أو المبشرات القلب بيتغير القلب الحي يتغير تلاقيه هنا خايف مرعوب وتلاقيه هنا محب ومقبل ومستبشر ومنشرح وتلاقيه هنا بعيد ومقبوض وينتقل على طول بسرعة عشان تلاقيه سعيد وجزل وطاير هو ده القلب بينصبغ بالحالة بحكم الوارد عليه فهو يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه ابن القيم يقول إيه عليه رحمة الله وه- وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله فالعلم شيء والحال شيء آخر آه هي دي القضية كم من أهل العلم معهم العلم فقط هي دي القضية قيل ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية الحسن البصري عليه رحمة الله يقول العلم علمان علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم فإذا رسخ في القلب نفع هو ده ما كل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول لكن الموضوع مش موضوع كلام ما تزعلوش مني ولا موضوع لحية وقميص وعمامة ونقاب أنا بقول اللحية فرض والنقاب فرض قولا واحدا لكن مش هو ده الحال لا ده المظهر ده الشكل ده الوارد ده اللامع ده البارق اما الحال حال القلب اللحية عملت فيك ايه النقاب عمل فيك ايه غير منك ايه هي دي القضيه قضية اللي ما كانش بيصلي وصلى الصلاة عملت فيك ايه اللي كان بيدخن وبطل ترك التدخين عمل فيك ايه غير منك ايه هو ده العلم اللي عايزين نتكلم فيه القلب فرق بين العلم والحال ياما ناس عندهم علم ولم يغير فيهم العلم هتيجي معانا كلمة ابن القيم في منزلة التوبة يقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون ولم يصل من عمله إلى قلبه شيء البتة واضح الكلام ده يا حبيبي لا مش واضح أترجم بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممكن واحد حافظ القرآن كله فين الإخبات فين الخشية فين الخشوع فين الدموع فين المراقبة فين الأنس بالله مفيش ليه ليه ليه ليه ليه لك أنا كنت ماشي مع بنات وكنت بدخن وكنت بقعد قدام الأفلام الوحشة وكنت وكنت وتبت من كل ده بس مش حاسس باللي أنت بتقول عليه ده ليه هو ده هقول لك اهو بس هدي المثال على الشيخ الشيخ لما يشوف نفسه انه شيخ شايف نفسه انا الشيخ فلان ده انا حافظ كذا ده انا قريت كذا وكذا كده النفس الاماره بالسوء استولت على العمل فبقت لما استولت على العمل يبقى اللي انا استفدته من القران مش الخشيه وانما اسم حافظ قارئ استاذ شيخ بيجي واحد يقول له لو سمحت يا محمد او يا اخ محمد اخ محمد ايه قول الشيخ يا ابني اه الكبر ده استولى على العمل الصالح استولى على القران فالقرآن ما بقاش بتاع القلب بقى بتاع النفس قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى تلاقي الطغيان كده الكبر كده العجب كده الغرور كده تقول لي طب الراجل الغلبان ده اللي بطل سجاير عنده عجب وغرور اه اه مفكر انه عمل لربنا حاجه انه قدم لربنا حاجه مفكر ان هو عمل خدمة جليلة ما حصلتش قبل كده فعشان كده فقد تأثير هذا العمل في القلب ما هو العمل ما, ما يأثرش حاجتين في وقت واحد يا يبقى مع النفس وتستولي عليه النفس يا يبقى مع القلب ويؤثر في القلب فعشان كده تبرأ من عملك ابن القيم بيقول ايه في الفوائد في كتاب الفوائد لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وانما علم انه لله ومن الله وبالله فليس له ولا فيه ولا منه خير البته إلا أن يخلق الله فيه ذلك كلام زي الفل عسل مصفي انت مين انت ايه عندك ايه معاك ايه ولا حاجه انما انا عبده هو ده هو ده ده يا شباب الفرق بين العلم والحال لو شفت انك عالم لو شفت انك على علم تجد اثر هذا العلم في قلبك اثر هذا العلم في قلبك قال بعض السلف العلم ثلاثه اشبار العلم ها ثلاث اشبار من اخذ الشبر الاول تكبر ومن اخذ الشبر الثاني تواضع ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل فلا تكن أبا شبر في ناس أما يدخلوا العلم ياخدوا بس الشبر الأولاني ياخد شبر واحد من العلم لما ياخد شبر واحد من العلم يكبر يفكر انه قال ولذلك تجد الشباب اللي لسه طالعه له لحيه كده لسه ملتزم داخل طريق الالتزام جديد ويقعد يقول لك انا طالب علم طالب علم ها وارى له حديثين ولا سمع له شريطين ولا ارى له صفحتين في الكتاب ويجي يقول لي الشيخ شايف نفسه تكبر هو كده اللي ياخد الشبر الاول يتكبر لو خد الشبر الثاني لازم يتواضع بقى يكسره العلم اللي قالوا ده عليه بقى طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله لكن كتير من الناس بيفضلوا أبو شبر عارف أبو شبر اللي هو ما حلتوش إلا شبر واحد عايش بالشبر ده بيتكبر بيه لو أخذ الشبر الثاني لتواضع لو خد الشبر الثالث بقى يعرف إنه جاهل مش فاهم حاجة ما عرفش حاجة كل اللي هو عرفه ده لسه دي المسطبة اللي قبل أول درجة في العلم البسطة وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله فالعلم شيء والحال شيء آخر فعلم الحب وعلم الصحة وعلم الشكر وعلم العافية غير حصولها والاتصاف بها يعني ياما ناس يعرفوا علم الصحة ومريض مش في أطباء مرضى مش في أطباء بيدخنوا هو عارف إن التدخين يضره ويؤذيه مش في يعني طلاب علم بيعصوا ربنا وهو عارف ان المعصيه تودي جهنم وعارف عقوبات المعصيه اللي بيعملها دي يبقى في ياما ناس عارف اسباب الغنى عارف الفلوس تيجي منين وتيجي ازاي ومع ذلك فقير عارف اسباب المكسب ازاي يكسب وازاي يربح ومع ذلك بيخسر العلم حاجه والحال حاجة تانية فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات عرفنا اليقظة والبصيرة والعزم والتوبة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل واليقين والرضا والحب والخوف والرجاء إذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه وليس بمغفول عنه بل صار الحكم للحال ما يبقاش واحد عارف الصدق وبيكذب ما اسموش صادق بقى اسمه ايه كذاب يبقى الحكم للحال وليس للعلم فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والازعاج واستغرق علمه في حاله فلم يذكر علمه لغلبه حاله عليه برضو يعني ايه الكلام ده انا مش عايز كلمه تعدي من غير ما تفهمها واللي مش فاهم يقول يقول انا مش فاهم ونفهمه ونعيد تاني وتالت ورابع وعاشر عيد بيقول ايه في واحد عالم بالخوف من الله انا مش عايز اتوسع في ذكر الكلام عن الخوف مثلا الان عن ال- الطمأنينة عن ال- الأنس عن ال- الصدق ليه لأن كل ده هيجي معانا بتفصيل شديد جدا لكن بندي مثال بس سريع عالم بالخوف أن الله عز وجل منتقم جبار قريب رقيب عظيم قادر قاهر قادر قدير هو ماشي في الشارع فوقعت عينه على واحدة فكتبت عليه زانية زنا العين فتذكر عظمة الله وغضب الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فزع ارتعش في حال الخوف لما بقى الح- الخوف حال راكبه دلوقتي نسي نسي العلم فعاش الرعب لم يذكر علمه لغلبة حاله عليه يفضل متلبس بحال الخوف لحد ما يقرا بقى يقرا بقى او ياتيه الوارد الثاني وهو الغفور الودود الله الغفور الودود يا سلام لو اتكلمنا عن اسم الله الودود من الود والود لا يكون إلا بين اثنين يا سلام لما يبقى في بينك وبين ربنا ود الله الله الله الله العظيم الكبير المتعال الله بينك وبينه ود شفت يبقى الحال ايه بقى هو ده اللي بيقول عليه إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب هم أهل الجنة أهل الجنة هيبقوا فرحانين كده هيبقوا سعداء كده هيبقوا عايشين المتعة دي الله سبحان الملك هو ده ابن القيم يقول ايه ومن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة هي ايه بقى هي ايه بقى اللي هذه حاله ان يعيش مع القرآن مع أسماء الله وصفاته تبقى دي أحواله لما يعصي يتذكر الجبار المنتقم ال- فيخاف ويترعش الرقيب القريب البصير فيستحي وينكسر يتذكر الغفور الرحيم الحليم الودود فينشرح ويسعد فمن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة يستقيم بقى ربنا يستقيم حقيقي يعيش الحياة الحقيقية ومن كانت هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال يعني لما يبقى عنده علم احنا قرأنا آيات آيتين أو آية واحدة من سورة البروج والسماء ذات البروج إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سورة أنت حافظها وكل الناس حافظينها والأطفال حافظينها الآية دي لوحدها فعال أنت عشت مع كلمة فعال قبل كده فعال بيفعل فعال سبحان الله العظيم فعال إذا أراد فعل فعال سبحانه جل جلاله فعال لما يريد لو العلم علمنا بالآية دي تحقق إلى حال حسينا بيها خوفتنا من ربنا وقربتنا من ربنا و- و- وخلتنا عشنا رعب القلب من ان بطش ربك لشديد وسعه الصدر واشراح الصدر وفرحه القلب بالغفور الودود وقوه الرجاء في فعال لما يريد يبقى تحول القران تحول الكلام الى حال يثمر الاستقامه يقع الامر على وجه الصواب فيستحق حينها اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل لقوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يبقى عبد لله عبد حقيقي بقى يبقى عايش معنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عايش المعنى ده عبد عبد يبقى عايش معنى عبد بس عبد منسوب إلى الله عبد الله عبد الرحمن فلما يبقى عايش النسبة دي يسمع بقى بشرى يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون مقصود إن العبد إذا أخذ العلم علم القرآن آيات حافظها علم السنة أحاديث فيها وعود يعني من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر القضية مش إن أنا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مش كده القضية إن أنا أقول سبحان الله وبحمده سبحانه يعني ايه للتنزيه والتعظيم الله لفظ الجلاله من التاله الذي تالهه القلوب حبا الله عايزين نقول الله بحضور القلب وفهمه وبحمده شوف لما الانسان يجي يقول آه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اما يجي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو حاسس انهم خفيفتان على اللسان وهو عايش معنا ان الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان الى الرحمن ربنا بيحب الكلمتين دول لما تعيش بقى لما تعيش بقى معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وانت بتقولها وبتقول لربنا يا رب انت بتحب الكلمتين دول انا هقولهم عشان انت بتحبهم يا رب انا بقول لك اللي انت بتحبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بتحبني بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتيجي حال الحب ومقام المحبة شفت ازاي بالسنة ما ألفناش حاجة ما اخترعناش حاجة بالسنة زي ما النبي قال زي ما ربنا أمر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لا في فرقة ولا في زفة ولا بزمارة ولا برق لا لا لا وانت قاعد لوحدك وفي المسجد بس بفهم بتركيز أن يتحول العلم إلى حال لتنتقل إلى المقام ابن القيم يقول إيه والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد والأكمل ألا يغيب عن شهود العلم بالحال الكلام ده مهم جدا وهننتقل إلى نقطة أهم وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى ما دونه ثم قد يعود وقد لا يعود واحنا ماشيين لربنا في الطريق حاجة من اتنين يا طالع يا نازل مفيش وقوف في الطريق يا طالع يا نازل في ناس في النازل واللي في النازل ده هيطلع تاني ولا هيفضل في النازل واللي طالع ده ايه السبب انه ينسلخ من المقام ويرجع الى حيث كان ده كلامنا المره الجايه ولقائنا ان شاء الله في السبت القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب